وكلمة الأرافة كلمة إبتي متحرفة جرافي لأن كانت مليئة بصوامع الرهبان اللي بينسخوا الكتب المخطوطة لغاية دلوقتي في سن التحبير اللي بيستعملوه المهندسين اسمه جرافي فسموها الأرافة أما منطقة الإسكندرية فكان بها نحو 600 بيت يضاف إلى كل ذلك النساك في الصحراء الغربية في نسريا والقلالي وشهيد ومنطقة الحرمة قرب بورسعيد وفي صحراء سيناء أود أن أختم حديثي عن الرهبنة لكن لا بد أن أجيب على سؤال ماذا قدمت الرهبنة للكنيسة نستطيع أن نحصر تقدمة الرهبنة للكنيسة في ثلاث جوانب الجانب الروحي الجانب الإيماني العقيدي الجانب التأليفي فمن جهة الجانب الروحي يتمثل في القدوة الحسنة والحياة الروحية المقدسة التي عاشها هؤلاء النساء واحنا أشرنا ازاي القدوة دي جذبت ناس من أقاليم مختلفة من العالم أما الجانب الإيماني والعقيدي فالكنيسة من أهم واجباتها حفظ الإيمان وشاركهم في ذلك الرهبان الإيمان كلنا عارفين القصة بتاع الأنبا أغاث أنبا أغاث قولوا بعض الفلاسفة الوثنيين أما سمعوا بالحكمة بتاعته والإفراد قالوا له أنت أغاث المتعظم عجرة كبر قال لهم أيوه قال له بقى الكلمة دي أكثر من الكلام الأولاني قال لهم أصل الحاجات الأولانية دي تجيب لي اتضاع وإنكار ذات أما الهرطقة يعني الانحراف في العقيدة والدين والإيمان الهرطقة تفصلني عن الله فلا نظن أن هؤلاء الذين الآباء الذين اعتزلوا في الأماكن النائية إن ما كانش ليهم دعوة بالإيمان لا ده اشتركوا في معركة الإيمان اشتراكا كبيرا ليس أدل على ذلك من أن الأنبا أنطونيوس نفسه ترك وحدته ترك وحدته مرتين مرة لأنه اشتهى أن يكون شهيدا وربنا ما سمحش نزل الى الاسكندريه وبقى يروح السجون ويخدم الناس المسجونين من اجل الايمان وبقى يظهر نفسه لكن ربنا ما سمحش ان هو يستشهد لكي يبقى بركه والمره الثانيه نزل لان الاريوسيين اللي انكروا لاهوت المسيح قالوا ان انطونيوس على معتقدنا وانطونيوس ده حاجه كبيره في الوقت ده فنزل عشان يثبت كذب ادعائه ترك وحدته سنة 338 عشان يساند البابا أثناسيوس في جهاده ضد البدعة الأريوسية والأنبا شنودة اللي بيسموه رئيس المتوحدين رافق البابا كيرلس الكبير عمود الدين في ذهابه إلى مجمع أفسس سنة 431 فالآباء اشتركوا في تثبيت المعتقد السليم وأنا شخصيا أعتقد يقينا أن بقاء المسيحية كديانة في مصر رغم كل الضغوط التي واجهتها على مر الأجيال إنما ليرجع الفضل فيه للآباء الرهبان ونحن نرى بصمات الرهبنة على كل نواحي الحياة الإيمانية والروحية والشخصية والعبادية من الكنيسة لقد كانت البرية هي المعهد الجديد الذي تكفل بحفظ سمو ونقاوة التعاليم الروحية والعقائد الإيمانية أما من جهة الجانب الثالث اللي هو التأليف في العلوم الدينية فظهر بين الآباء الرهبان علماء فطاح المبرزون أسروا المكتبة القبطية بالتأليف وكانت مكتبات الأديرة مليئة بمؤلفات كان عنوان هذه المحاضرة آباء البرية وصوت الحق في المجامع المسكونية الظاهرة الثانية اللي تميز الفترة اللي احنا بنقدمها الليلة هي مسألة المجامع المسكونية ايه حكاية المجامع المسكونية موضوع الإيمان الإيمان إنه يبقى إيمان نقي ده غالي جدا غالي جدا وفي المرة اللي جاية هقول لكم أعداد أعداد بالتقريب عن الشهداء اللي استشهدوا من أجل العقيدة مش من أجل الإيمان المسيحي من أجل العقيدة الأرثوذكسية وعددهم لا يقل عن أعداد الشهداء اللي استشهدوا على أيدي الأباطرة الظالمين الطغاة من أمثال بخديان فالإيمان وديعة سلمت إلينا من المسيح له المجد ولذلك يقول الرسول الإيمان المسلم مرة واحدة للقديسين رسائل العهد الجديد التي كتبها الرسل بما تضمنته من حث على الفضيلة وتحذير من السقوط في الخطايا والانحرافات اللاهوتية والعقيدية إنما تظهر يقظة الكنيسة الأولى وحرصها على أن يكون جميع أعضائها مقدسين جسدا وروحا وفكرا سالكين في وصايا الرب بلا لوم مدققين في حفظ الإيمان القويم الذي سلم مرة واحدة للقديسين الديانة المسيحية كديانة ناشئة أول ما طلعت للحياة قابلت عدوين العدو الأول هو اليهودية والعدو الثاني هو الوثنية المتاعب الأولى اللي قابلتها الكنيسة المسيحية وهي كانت في صورة الطفل الذي يحبو على الأشواك في ذلك الوقت المبكر وعندنا صورة شاول الترسوسي اللي هو معلمنا القديس بولس وكان بيعمل ايه في المسيحيين وعندنا صورة ايضا الشهيد استفانوس اول الشمامسة اول الشهداء ورئيس الشمامسة اليهود اتعبوا الكنيسة في الفترة الاولى من جهة الاضطهادات المباشرة ومن جوه بواسطة التمسك بالناموس اليهودي القديم إنما على أي الحالات نستطيع أن نقول أن خطر ومتاعب اليهودية يعني كانت نسبيا قليلا لأن ده خراب أورشليم ودمار الهيكل اللي كان بيبقى رمز المكتوهم في سنة 70 ميلادية قضى قضاء كبيرا على اعتزاز هؤلاء اليهود وعلى ثبوت كلام المسيح أنه لا يترك حجر على حجر إلا وينقض لأنهم لم يقبلوا المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا إنما العدو الشديد الجبار كان هو الوثنية ظهرت المتاعب من الوثنية دولة وشعوبا وذلك بعد أن اتسعت دائرة الإيمان وكثر عدد المؤمنين من الوثنيين وكانت المتاعب بتاع الوثنيين بأسلوبين بالسيف وبالقلم السيف الإصهاد وبالقلم في كتابات الفلاسفة الوثنيين الذين أخذوا يفندون ويطعنون المسيحية في إيمانها وعقائدها ولكن الكنيسة اتعرضت بعد كده لمتاعب من المسيحيين أنفسهم من جواها والتعب ده كان أكثر تعب الكنيسة بتئن منه لغاية النهاردة. الاضطهاد اللي من الخارج كان بيخلي الكنيسة تتماثل. يعني زي الكرة دي في اضطهاد كده ضغوط من بره بتخلي ده بيتماثل. إنما الفرقعة اللي من جوه وأقصد بيها الهرطقات والبدع. دي هي اللي أتعبت الكنيسة لأن الانقسام يقود إلى الضعف كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرج البدعة دي جت منين؟ الهرطقات جت منين؟ جت من بعض الفلاسفة اللي اعتنقوا المسيحية كانوا وثنيين واعتنقوا المسيحية وأرادوا أن يفسروا المسيحية على ضوء الفلسفة عشان يخدموا بيها الناس اللي زيهم أو اللي كانوا معاهم قبل كده وقادهم هذا إلى الانحراف في الإيمان والعقيدة كان أمرا طبيعيا إذا أن تواجه الكنيسة المسيحية الناشئة مثل هذه المتاعب الإيمانية العقيدية مجتمعة وكان لابد أن تجد لها حلا بالإضافة إلى أنه مع انتشار الإيمان المسيحي في العالم بدأت تظهر بعض المشكلات التي تتطلب حلا يعني في مشكلات زي إيه يعني مع موضوع معمودية الهرطقة ناس هرطقة عمدوا ناس المعمودية بتاعتهم دي تبقى ماشية ولا مش ماشية هذا الموضوع ظل معلقا إلى أن حكموا مجمع نيقيا المسكون الأول في سنة 325 موضوع ميعاد أو موعد آه، تعييد عيد الفطر بعيد القيامة القديسين نفسهم فيما بينهم اختلفوا في هذا الأمر كان من رأي بعض الكنائس أن عيد الفطر يبقى يوم 16 نيسان المسيح صلب 14 نيسان اللي هو الموافق أبريل تقريبا ويبقى عيد الفصح او القيامه 16 نيسان زي ما يكون يجي يوم ثلاث يجي يوم اربع يجي يوم حد يجي يوم خميس زي ما يكون زي عيد الميلاد انه متغير وكان الراي الاخر ان لا العي- العيد القيامه مرتبط بالفصح اليهودي لان المسيح صلب في وقت ذبح خروف الفصح اليهودي والمسيح هو فصح العهد الجديد زي ما بيقول بولس الرسول لان فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا هو موضوع زي ده فضل معلق لغاية ما حكموا أول مجمع مسؤول فيه أنا عاوز أسأل سؤال ثم أجيب عنه لماذا الهرطقات وأرجو أن تاخدوا بالكم من الكلام اللي هقوله لماذا الهرطقات لماذا البدع والهرطقات الأمر الذي أتعب الكنيسة حتى الآن ناس يقولوا هل يوجد أفضل من البساطة والعودة إلى الإيمان الساذج بالرب يسوع وخلاصه كما نقرأ عنه في سفر أعمال الرسل ما لزوم العقائد الإيمانية المحددة المختلفة التي خلقت لنا كل المشاكل والانقسامات الرهيبة ما نؤمن بالمسيح كده بس ولا عقائد ولا حاجة كفاية كده كلنا في المسيح وبس عايزين نشوف الكلام ده ما مدى صحته وأجيب على هذا السؤال في اختصار وفي ترتيب وأقول أنه يخطئ من يظن هذا الظن ويتصور الكنيسة الأولى اللي بنقرأ عنها في سفر أعمال الرسل كانت تحيا حياة الإيمان الساذج بلا عقيدة الكلام ده غلط لقد كانت لكنيسة الرسل عقائد إيمانية أساسية محددة صاغتها في قانون إيمان عرف باسم قانون إيمان الرسل وكانت الكنيسة بتحفظ قانون الإيمان ده طبعا هو أصغر من قانون الإيمان بتاعنا الحالي وداخل فيه طبعا كان كل واحد راغب في اعتناق المسيحية كان لابد أن يحفظ هذا القانون ويردده قبيل قبوله سر العمل متعهدا بالتمسك به ويوجد تفسير لقانون إيمان الرسل ده كتبه روفينوس المؤرخ الكندي الذي عاش من سنة 345 إلى 410 في أستاذ لاهوتي إنجليزي طبعا مش مش أرثوذكسي طبعا اسمه تشارلز جور في كتاب له عن تجسد ابن الله يقول ايه هذا الاستاذ اللي بيتكلم بالعلم ان تصوير المسيحيه الاولى على انها مجرد طريق للحياه بدون عقيده لاهوتيه على نحو ما تصورها العظه على الجبل ولا شيء غير ذلك امر ليس فيه انصاف ولا تؤيده الاسانيد التاريخيه فلقد وجد من البدايه ايمان عام واحد كثيرا ما أشار إليه العهد, العهد الجديد تحت اسم التقليد وأنا هكتب الشواهد كورنثوس الأولى 11 2 وتحت اسم صورة التعليم التي تسلمتموها رمية 6 17 وتحت اسم تعليم الرسل أعمال 2 42 وتحت اسم صورة الكلام الصحيح في مساوس الثانية 1 13 وتحت اسم الإيمان المسلم مرة للقديسين رسالة يهوذا عدد ثلاث وإيمان الكنيسة ده كل ده كلام الراجل وإيمان الكنيسة كما عبر عن ذاته في الحياة والعبادة والغيرة والاستشهاد كان قويا سليما ويشير إلى أن مصدره هو تعليم الرسل وكتاباته مسألة مش زي ما احنا فاكرين لا في حاجات من البداية إنما مجرد إشارات الناس اللي بيفكروا فين الكلام ده مكتوب فين في الإنجيل ناس ما يفهموش حاجة عن أصول المسيحية إحنا ما عندناش حاجة اسمها كتاب نازل من السماء لا ما عندناش هذا عندنا إن الرسالة بتاعتنا بتاعت الإيمان كرز بها الرسل شفويا والحاجات دي سلموها سلموها شفاهة ولعله من أقوى الكلمات التي توضح لنا هذا ما قاله معلمنا بولس إلى تلميذه الأسقف تيتوس يقول وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء لتعليم آخرين أيضا ما سمعته مني بالبؤ أودعه بالبؤ بالشفاه يكون أكفاء لتعليم آخرين أيضا برضه بالشفاه كله تعليم شفوي فماذا كان موقف الكنيسة من الهرطقة والهراقة أعز حاجة عند الكنيسة هي الإيمان الإيمان الكنيسة استلمته من المسيح ولا تملك التفريط فيه رأينا يا أحبائي أنه كانت هناك عقائد إيمانية محددة في كنيسة الرسل وقد دافع عنها الرسل وحاربوا الخارجين عنها اللي بيسميهم معلمنا بطرس يدسون بدع هلاك وحذروا المؤمنين منهم ومن ضلالاتهم وقطعت الكنيسة من شركتها كل من يخرج عن إيمانها السليم أديكم الأماكن اللي فيها الحاجات دي رومية 16 17 و 18 غلطية 1 6 9 كلوسي 2 4 و 8 تيتوس 3 عدد 10 عبرانيين 13 عدد 9 بطرس الثانية 2 عدد 1 يوحنا الأولى 4 عدد 1 بل وصل الأمر بالقديس يوحنا الحبيب المعروف عنه الرقة والوداعة وصل به الأمر أن أمر المؤمنين ألا يسلموا على هؤلاء المبتدعين ولا يقبلوهم في بيوتهم وإلا اعتبروا شركاءهم في أعمالهم الشريرة الكلام ده في الرسالة الثانية ليوحنا عدد عشرة وحداش لا تسلموا عليهم لا تقولوا لهم سلام النهارده لما حد بيتكلم عن حاجات زي كده بيقولوا ده متزمت ومتعصب الايمان وديعه لا نملك لا نملك التفريط فيها نفس هذه الغيرة الملتهبة على سلامة الإيمان والمعتقد انحدر إلى الآباء الرسوليين اللي هم تلاميذ الرسل نلمسها واضحة في كتاباته ومن أمثال أغنطيوس الشهيد اللي استشهد سنة 107 له سبع رسائل مليئة بالتحذير من الهراطق ومن أمثال بوليكاربوس تلميذ يوحنا الرسول الذي استشهد سنة 155 فالقول إذا بسذاجة الإيمان المسيحي وأننا كلنا في المسيح قول خاطئ في بعض الأحيان يكون صادرا عن جهل وفي أحيان أخرى يكون صادرا عن غرض مغرض غير مقدس هل للكنيسة سلطان أن تحافظ على الإيمان؟ نعم إذا كان المسيح سلمنا الوديعة دي فقد أعطانا أعطى الكنيسة السلطان للمحافظة على هذا الإيمان لأن عملية الهرطقة بتشوه الإيمان الواحد ادي احنا شايفين ايه في كم مذهب في المسيحية بالمئات بالمئات ما تستغربوش الكلام ده أليس هذا تشويه لجمال المسيحية ده بيعمل بلبلة فين الصح فيكم ليشوه جمال المسيحية غير طبعا نواحي الضعف لأن الانقسام بيتولد عنه الضعف فالكنيسة كانت حريصة على سلامة الإيمان والتعليم وكان عليها أن تتصدى للهرطقات والبدع لأنها تشوه الإيمان الواحد وتحدث بلبلة في الأفكار ويقود ذلك بطبيعة الحال إلى انقسام الكنيسة التي هي جسد المسيح الواحد غير المنظور هذا الأمر هذا الأمر يشير إليه معلمنا بولس بغاية الوضوح إلى أهل غلطهم يقول لهم إيه إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر اوعوا تفكروا أنه هو إنجيل ثاني ليس هو آخر نفس الإنجيل غير أنه يوجد قوم يزعجونه ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح بيفسروه تفسير ملتوي ده مش كلامنا ده كلام القديس بولس في غلاطيا واحد ستة عدد سبعة وقد تصدت الكنيسة للهراطقة والمبتدعين وحكمت عليهم بموجب السلطان الذي أعطاه المسيح للآباء الرسل إن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك الوثني والعشار الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء ويظهر هذا السلطان فيما قاله معلمنا بولس الرسول بالقول وبالممارسة العملية ففي الرسالة الثانية لكورنثوس اصحاح 10 عدد 8 يقول فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب وفي كورنثوس الثانية 13 عدد 10 يقول لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب وفي كورنثوس الأولى 5 3 5 يقول فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر بالذي فعل هذا هكذا باسم ربنا يسوع المسيح حكم باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان مثل هذا الإنسان المنحرف إلى الشيطان وبعد أن عرض معلمنا بولس في رسالته الأولى إلى تلميذه تيموثاوس عن الذين يعلمون تعليما خاطئا قال الذين منهم هيمنايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يكذبا في مساوس الأولى واحد عدد وعشرين كان هذا عن الهرطقة بصفة عامة لكن كيف حسمت الكنيسة هذه الهرطقات الاسلوب اللي تبعته الكنيسه في حكم الهرطقات هو الاسلوب الديمقراطي لان كنيستنا المسيحيه لا تعرف الا هذا الاسلوب كانت بتنظر في الهرطقات والبدع دي في مجامع كنسيه سواء كانت على المستوى المكاني عرفت اسم مجامع مكانيه او على المستوى الاقليم عرفت باسم المجامع الاقليميه او على مستوى العالم كله عرفت فيه باسم المجامع المسكونيه والتي كانت تضم ممثلين عن كنائس العالم المسيحي وكانوا بيجيبوا الانسان المبتدع صاحب الراي الغريب قول رايك اطرح موضوعك ويعطى فرصه لكي يوضح فكرة ويرد عليه القاعدين إذا اقتنع اقتنع خلاص يا دار ما دخل الشر وإن لم يقتنع فكانت يحكم عليه المجمع الآباء المجتمعين بقطعه من شركة الكنيسة وتدريجه أول مجمع عرفته الكنيسة مجمع كان فيه الرسل والإخوة والكهنة بيعرف باسم مجمع اورشليم انعقد حوالي نصف القرن الاول سنه حوالي سنه 50 ميلاديه في زمن الرسل انفسهم وكان في مجامع مكانيه يعني محليه اخرى في اقاليم مختلفه عقدت ضد بعض الهراطق الاوائل اما عن المجامع المسكونيه فإن كنيستنا بتعترف بثلاث مجامع مسكونية مجمع نيكيا ده أول وبكر المجامع المسكونية انعقد سنة 325 ومجمع القسطنطينية اجتمع سنة 381 ومجمع أفسس واجتمع سنة 431 ودول اللي هم صاغوا قانون الإيمان بالمقدمة بتاعته وقد قدمت الكنيسة القبطية خدمات جليلة في هذه المجامع حينما أسهمت بعلم علمائها الغزير في كشف أضاليل المضللين وللرد على هرطقات بسرعة ناخد فكرة سريعة لأن المجامع دي تتعلق بقانون الإيمان اللي بنردده في مجمع نيكيا بتاع سنة 325 ومدينة نسيا في الشمال الغربي لآسيا الصغرى. اجتمع هذا المجمع بسبب هرطقة بشعة وشنيعة نادى بها قس ليبي كان يتبع كرسي الاسكندرية يدعى اريو هذا الرجل كانت بدعته ضد لاهوت المسيح نفسه ومثل أريوس أمام المجمع وأخذ يناقشه في ضلالته وما أصر على ضلاله حكم عليه المجمع بالقطع والحرم ومن يقول بقوله والناس المجتمعين في المجمع كانوا 318 أسقف من أنحاء العالم المسيحي معظمهم من الشرق وكان فارس الميدان في هذا المجمع هو البابا الاسكندري ألكسندر وتلميذ الشماس أثناسيوس الذي كان عمره في بداية العشرينات وقد أخذ المجمع بصيغة أثناسيوس الخاصة بالإيمان وبلاهوت المسيح ووضع الجزء الأول من قانون الإيمان من أول بالحقيقة نؤمن بإله إيه؟ واحد نؤمن بإله واحد لغاية نعم نؤمن بالروح القدس ووضع عشرين قانون في مسائل تهم الكنيسة ويؤسفني غاية الأسف أن يحاول البعض استغلال هذا المجمع مجمع نيكيا ده وأحداثه ليقولوا أن إيمان أريوس الذي كان لا يؤمن بلاهوت المسيح قالوا إيمان أريوس هو إيمان الكنيسة الأولى وإن الإيمان بتاع أثناسيوس ده إيمان جديد مختلف عاوزين يقولوا إن المسيح ليس إلها ولكنه مجرد نبي وقد قدم لي أحد أبنائنا في المحلة الكبرى وهو طالب بإحدى الكليات في جامعة المنصورة نشرة صدرة من اتحاد طلاب جامعة المنصورة بعنوان المسيحية الموحدة وحدوه المسيحية الموحدة هذه النشرة مليئة بالأخطاء صدقوني أنا بتكلم كإنسان لي دراية بهذا الجزء من العلم مليئة بالأخطاء التاريخية طبعا بيتكلم عن أريوس وإن ده إيمان المسيحيين وكل مطاعن أنا يؤسفني هذا ولا يسمح المجال الآن بالرد على هذه الخرافات التي تصدر عن أشخاص أكل الحقد قلوبهم وأعمت عيونهم الحزبية أنا نفسي أقول لهم ريحوا نفسكم المسيحية صخرة كل من اصطدم بها تحطم أما هي فبقيت على حاله إذا ما كانوش مصدقين الكلام ده يقروا التاريخ نفسه هم إذا قدروا ياخدوا شوية ياخدوا شوية من ضعاف النفوس وزي ما قلت لكم إن الغربال العيون بتاعته بتنزل الحبات الرفيعة بتنزل البحرين إنما الحبات الغليظة تفضل من فوق في هجمات مسعورة في المجلات في الكتب ونحن لا نملك الرد لأن الرد ممنوع ربما استطعنا أن نكلم أبناءنا وشعبنا في مثل هذه الاجتماعات ولكن نكلمهم من الناحية الإيجابية من أجل تثبيت الإيمان لأن نحن لم يحدث أننا هاجمنا دينا من الأديان أو هاجمنا أشخاصا لأن هذا يتنافى مع المبادئ التي تعلمناها من المسيح له المثل ولكن يؤسفنا أن يكون إخوتنا في الوطن الواحد تكون لهم هذه الشعور التي لا تراعي مشاعر المسيحيين كان لوفد كنيسة الإسكندرية الكنيسة القبطية كلمة كنيسة الإسكندرية هي الكنيسة القبطية هي كنيسة مصر باعتبار الإسكندرية كانت عاصمة البلاد في ذلك الوقت كان لوفد كنيسة الإسكندرية الصدارة والمكانة الأولى في هذا المجمع المسكون الأول الذي ضم أساقفة من أنحاء العالم كله حتى أن المؤرخ الإنجليزي ستانلي في كتابه محاضرات عن الكنائس الشرقية الذي طبع في أكسفورد سنة 1864 منذ أكثر من 100 عام يقول عن مجمع نيسيا لم يكن ألكسندروس هذا أسقف أول كراسي العالم المسيحي من حيث سمو المنزلة والأهمية فحسب بل وأعلى هذه الكراسي كعبا من الوجهة العلمية وكان أي البطرك الإسكندرية بطرك الكنيسة القبطية وكان هو المنفرد بلقب بابا لا يعرف به رسميا في المجمع سواه لأن كلمة بابا رمية كانت وقتئذ ما لم يتمخض عنه التاريخ وأما بابا الإسكندرية فكان علما على رأسه نار ولقب إعزاز وحب ومهابة وإدلال عرف به رأس كنيسة الإسكندرية فكان هو الذي يخاطب به بصفة خاصة ونظرا لمكانة بطاركة الإسكندرية وأساقفتها وعلمهم الغزير في اللاهوت والفلسفة والفلك فقد عهد المجمع المسكون الأول ده في نيبيا مهمة تحديد موعد عيد الفطر من كل عام وإبلاغه إلى جميع الكنائس المسيحية في كل العالم أما عن المجمع المسكون الثاني فقد اجتمع في مدينة قسطنطينية اللي هي حاليا مدينة اسطنبول في تركيا انعقد للنظر في بعض البدع في مقدمتها بضعة قام بها مقدونيوس كان بطرك على القسطنطينية ضد لاهوت الروح القدس ومؤداها أن الروح القدس ليس أقلوما متميزا عن الآب والابن بل هو مخلوق يشبه الملائكة لكنه ذو رتبة أسمى وقال أن الروح القدس عمل إلهي منتشر في الكون اجتمع 150 أسقف من أساقفة العالم المسيحي وحكم المجمع بحرم مقدونيوس وأكمل قانون الإيمان نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب إلى آخر وننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي أمين وكان من أبرز الحاضرين في الوفد الإسكندري الوفد الإسكندري وعلى رأس البابة مساوس البطرك 22 من بطركة أما المجمع المسكون الثالث فهو مجمع أفتس الذي التأم في سنة 431 وانعقد للنظر في بعض الأمور التي تهم الكنيسة وفي مقدمتها بدعتين بدعة سلاجيوس وبدعة نصفون سلاجيوس اللي قال الإنسان مش محتاج لنعمة ربنا عشان يصل للسماء هو الإنسان في كل الإمكانيات والملكات التي تستطيع أن توصله أما نصفور فقد كان بطريركا على القسطنطينية ونادى بأن المسيح أقنومين وشخصين وطبيعتين ورفض تبعا لذلك تسمية العذراء والدة الإله إن شاء الله أنا لأهمية هذه النقطة سأتكلم عنها في بداية كلامي في المرة اللي جاية هشرحها بالتفصيل وببساطة عشان تفهموها لأن يترتب عليها مصائب كثيرة والنسطورية النسطورية لأن هذا المجمع انعقد بسبب بطرك القسطنطينية اللي اسمه نسطور وبعد كده رغم حكم المجمع عليه ما ماتتش النسطورية إنما ظلت وظل لها ذيول ومن هؤلاء الذيول أو من هذه الذيول الراهب بحيرة ويكفي أن أذكر هذا الاسم فقد كان راهبا نسطوريا والهرطقة النسطورية هرطقة تهمنا من هذه الوجهة كان البابا كيرلس بطرك الإسكندرية أو بطرك الكنيسة القبطية ويدعى كيرلس الكبير أو كيرلس عمود الدين هذه التسمية نظرا لما قدمه هذا الأب من علم غزير ساعد على التصدي لهذه البدعة الخطيرة فكان كيرلس عمود الدين هو الذي ناضل ضد البدعة في الصور وكان محل احترام وتقدير الجميع وصار التعليم في هذا المجمع دستورا رجع إليه في المجامع التي أتت بعد ذلك وقد تبنى البابا كيرلس الرد على هذه البدعة ففي رسالته الرعوية التي أصدرها على عيد القيامة سنة 428 والتي كان يرسلها إلى جميع كنائس العالم المسيح فند فيها بدعة الصور وكان يقول إن مريم لم تلد إنسانا عاديا بل ابن الله المتجسد لذلك فهي بحق أم الرب وأم الله وقبل المجمع المسكوني في أفسس عقد البابا كيرلس في الإسكندرية مجمعا مكانيا وحكم هذا المجمع بفساد تعليم نسطور ووضع البابا كيرلس رسالة من 12 بند فصل فيها العقيدة المسيحية وختم كل منها بحرم لمن لا يؤمن بها ولذلك فقد عرفت هذه الرسالة باسم حرمات القديس كيرلس في هذا المجمع المسكوني مجمع أفسس كان يصحب البابا كيرلس خمسين أسقف مصري بالإضافة إلى اثنين من الرهبان العظام من رؤساء الأديرة هم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا بقطر السوهاجي رئيس دير فاو صعيد أما رئاسة المجمع مجمع أفسس فكانت للبابا كيرلس لما له من علم اللاهوت واسع وانتهى المجمع بحرم نسطور ومن يقول برأيه وضلالته ثم وضع مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله بهذا أيها الإخوة ننتهي من محاضرة اليوم لكني لا أستطيع أن أختم دون أن أشير إلى ما كتبه أحد العلماء المتخصصين في تاريخ كنيستنا وزعامتها للعالم المسيحي في تلك الحقبة التاريخية. هذا الكلام كتبه الأستاذ الأمريكي بروفيسور وارن في كتابه موجز تاريخ الطب. وهو يتكلم عن مجمع نقيا المسكون الأول يقول على أن زعامة كنيسة الإسكندرية في هذا النزاع كانت من الأمور الواضحة وفوق ذلك فلما كان أعضاء الوفد الإسكندري هم أكثر الحاضرين علما في مجمع نقيا فقد فوض فوض إليهم تحديد التاريخ المضبوط للاحتفال بعيد القيامة ويتكلم هذا الأستاذ عن أثناسيو الذي كان مجرد شماس في مجمع نيكيا فيقول كان أثناسيوس محبوبا جدا لدى المسيحيين في الإسكندرية ولدى الرهبان والمتوحدين إذ أنه عاش بينهم ردحا من الزمن وعرف القديس أنطونيوس شخصيا وقد أصبح أي أثناسيوس في مجمع نيكيا بطل الأرثوذكسية وهكذا شقت الكنيسة المصرية طريقها في العالم المسيحي وعقد مجمع نيقيا بقليل مات ألكسندروس وخلفه أثناسيوس في منصب البطريركية الإسكندرية الذي ظل يشغله من سنة 328 إلى 373 والذي كان أهم كرسي بطريركي في الكنيسة كرسي الإسكندرية كما كانت الإسكندرية أهم مدينة في الشرق وبذلك أضيفت إلى أمداد مصر القديمة والإسكندرية الهيلينية أي الإغريقية شهرة الدراسات المسيحية وقوة الزعامة الفعلية في العالم المسيحي هذا هو كلام الأستاذ ورد ونختم على هذه المحاضرة ونسأل الرب الإله الذي أوجد لنا حتى الآن بقية شاهدة للحق في هذه البلاد وحاملة مشعل الإيمان الحي باسم ابن الله أن يهبنا جميعا قوة ونعمة لكي نشهد له بحياتنا وبسلوكنا ونقدمه للآخرين دون ما كلام ليروا الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات فليختم الرب على هذه الكلمات بالبركة ويحفظها في قلوبنا لكي نكون دائما خير أحفاد لخير آباء وأجداد وليعطينا الرب بركة هؤلاء القديسين جميعا لنكون حافظين للإيمان ليس كلاما ولكن عملا وحياة وممارسة ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
أنا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات نصرك إليك في الضيقات يا أبا ليتقدس اسمك يا معين وليتبارك في كل حين ارحم عبيدك الخاطئين يا أبا ليأتي ملكوتك يا ربي وروحك القدوس يملك قلبي هذا رجائي وطلبي
في سلسلة موضوعات هذا الصوم المقدس لهذا العام وعنوانه أبطال الإيمان أمام طغاة الرومان أبطال الإيمان أمام طغاة الرومان هذا الموضوع هو إحدى موضوع السلسلة التاريخية التي اخترنا أن نتحدث عنها في هذا العام لمحات من تاريخ الكنيسة القبطية تكلمنا في المرة الأولى عن دخول المسيحية إلى مصر على يد ماري مرقس ومدرسة الاسكندرية اللاهوتية العظيمة الذي التي طبق في طه الآفاق ثم حركة الاستشهاد في مصر والتي انتهت بصدور مرسوم التسامح الديني الذي أصدره الملك قسطنطين الكبير وفي الموضوع الثاني تكلمنا عن الرهبنة وآباء الرهبنة كعنصر أو كظاهرة كانت وما تزال مميزة
لتاريخ كنيستنا القبطية ثم تكلمنا عن المجامع المسكونية والدور الذي قامت به كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في هذه المجامع وكان عنوان هذا الموضوع آباء البرية والموضوع الذي نتحدث فيه في هذا المساء موضوع على جانب كبير من الأهمية أن في كثيرين بيتساءلوا يعني ليه في مذاهب مختلفة في المسيحية ليه ليه في كاثوليك وليه في أرثوذكس إلى آخره ونحن نتحدث اليوم عن بداية هذا الموضوع نتحدث عن انقسام العالم المسيحي إلى قسمين مما كان ومما لا زال له أثر سيء جدا على الديانة المسيحية وأنشطتها هذا الانقسام بين الكنائس تم في منتصف القرن الخامس الميلادي وعلى وجه التحديد في سنة 451 ميلادية ونحن لا نستطيع إلا أن نتوقف لنتفهم الأحداث التي أدت إلى هذا الانقسام المشؤوم فلا شك أن ظاهرة الانقسام ظاهرة غير مسيحية إنها ضد رغبة المسيح وضد شهوة المسيح المقدسة وضد وصاياه المقدسة أن يكون الجميع واحد هذا الانقسام الذي يشوه جمال المسيحية ويشوه جمال الكنيسة أمام غير المسيحيين وأمام المسيحيين أنفسهم هناك أسباب كثيرة لهذه الانقسامات وإن كانت هذه الانقسامات أخذت الصورة الدينية من الخارج لكن لا بد لكل إنسان منصف وإنسان باحث ودارس إلا أن يعترف بأن هناك عوامل غير دينية تدخلت وما زالت تتدخل في هذا الموضوع هناك العلاقات الشخصية وإن كان دي طبعا بتعتبر حاجات ثانوية لأن الحاجات الأولية هي المسائل الدينية الخلافات الشخصية والكنسية ثم وهذه نقطة في غاية الأهمية الاختلافات الفكرية والمدارس الفكرية المختلفة التي تبعها قادة المسيحية في فترة معينة من الزمن ولكي لا أطيل عليكم في هذا الوقت المبكر احنا دلوقتي في القرن الخامس انقسام الكنيسة حصل في منتصف القرن الخامس كان في مدرستين مشهور من مدارس الفكر المشهورة مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا الشرق هو اللي كان ليه الثقل الديني اللاهوتي الكبير المدرسة بتاعت الإسكندرية اللي هي إحنا كان طابعها هو طابع روحي تأملي باطني وعلى عكس ذلك كان الطابع الذي يميز مدرسة أنطاكيا دي في الشام كان طابع عقلاني احنا فكرنا بطريقة وهم فكروا بطريقة أخرى وقال هذا بلا شك إلى جانب عوامل أخرى إلى أن نصل إلى ما وصلنا إليه احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نسطور المجمع الثالث المسكوني الذي انعقد في مدينة أفسس في سنة 431 لمحاكمة نسطور بطريرك القسطنطيني ونسطور هو الذي رفض أن يسمي العذراء والدة الإله كان نسطور يمثل اتجاه مدرسة أنطاكيا فكان يرى في المسيح إنسانا حمل طبيعة إلهية أو اللغة مقترنا بطبيعة الإنسانية يعني في نزعة اثنينية اثنين وبعبارة أخرى فإن المسيح في نظر نسطور كان أقنومان وطبيعتان وتبعا لهذه الفكرة رفض تسمية العذراء والدة الإله ثيوتوفر لكن اللقب ده ليس جديدا فقد نص عليه في الكتب المقدسة وكما جاء في نبوة أشعياء قديما لأنه يولد لنا ولد ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا وما دام المولود إلها زي ما قال أشعية فوالدة تدعى بحق والدة الإله قالت أليصابات عند لقائها بالعذراء مريم من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي وأم الرب ووالدة الإله بمعنى واحد وقد دعيت العذراء مريم في مواضع كثيرة في العهد الجديد أم يسوع وليس ثمة فارق بين أم يسوع ووالدة الإله ما دام يسوع هو الله الظاهر في الجسد كان هذا آخر ما وصلنا إليه في المرة الماضية أما اليوم فنتقدم لنقول أن بدعة نسطور بوجود طبيعتين في المسيح بدعة نسطور لم تنتهي بالأحكام والقرارات التي أصدرها مجمع أفسس الأول برئاسة البابا كيرلس عمود الدين البطريرك الرابع والعشرين من بطاركة كنيسته بل ظلت آراء نسطور عاملا على بلبلة أفكار كثيرين وكانت آراؤه الفاسدة ومعتقده الوخيم هو السبب المباشر الانقسام الكبير الذي حدث بعد ذلك بعشرين عاما في مجمع خلق دنيا سنة 451 كما قلت لكم انتهى المجمع انما زي ما قلت لكم البلبله ماشيه في ناس من المتحمسين بيحاولوا ان هم يدافعوا عن العقيده وتملي التطرف بيجي معاه اخطاء واخطاء كان احد هؤلاء المدافعين المتحمسين ضد نصوص رئيس رهبان دير في ضواحي القسطنطينية أرشمندريت يعني رئيس دير يدعى أوطاخي أو أوطيخة أو يوطيخة كل دي أسماء يعني بتدل على شخصية واحدة عرف عنه العلم والفضل والنصر والحماس لكن أوطاخي فيما هو يحاول بكل قوته أن يناضل ضد آراء نصور الفاسدة وقع هو الآخر وسقط في بدعة شنيعة مؤداة إيه البدعة بتاعته؟ أن ناسوت المسيح قد تلاشى تماما في لاهوت ولوكا بيقول دول الاثنين أم قال لا هو ده متحمس جدا ده واحد فواحد قال ان الناسوت او الطبيعه الجسديه التي اخذها المسيح اخذها الاقنوم الثاني من العذراء الطاهره مريم تلاشى تماما في لاهوت اختلط به وانعدم فيه مثله مثل نقطه من الخل في محيط او في بحر اختلطت بالماء خلاص وهكذا يكون أطاخي قد أنكر ناسوت المسيح كانت النتيجة هو عمالة بقى فترة عمالة تموج بالأفكار كان أسقف القسطنطينية أو بطريرك القسطنطينية في ذلك الوقت اسمه سلافيانو سمع الآراء دي هي انعقد مجمع برئاسته على أطاطي انتهى بالحكم بحرم أطاطي وعزله عن رئاسة ديره لكن لغاية كده كويس إنما اللي جاي هو اللي مش كويس لكن هذا المجمع برئاسة فليبيانوس أقر بالقول بطبيعتين ومشيئتين في السيد المسيح بعد الاتحاد ما سكتش أوطاكي عن الحكاية هي لجأ للإمبراطور قالوا أنا مظلوم وأنا متظلم من هذا الحكم وأنا لم أفعل شيئا سوى الدفاع عن الإيمان القويم كما أنه بدأ يتصل بأساسة الكنائس الكبرى يشكو لهم ومن بين الذين اتصل بهم أسقف روما أسقف روما ده اسم بقى هيبقى مشهور جدا لأنه من العوامل التي أسهمت بكل قوة في انقسام الكنيسة اسمه ليو اسقف روما اسمه ليو, ليو انما احنا بنسميه في المراجع العربية بتاعتنا لاون لام الف واو نون اما هو ليو capital L E O في المراجع الاجنبية كل ذلك جعل الامبراطور يقتنع بوجوب عقد مجمع عام للنظر في هذه المشكلات ومن هنا كان مجمع أفسس الثاني سنة 449 احنا الأول سبقنا وبعدين رجعنا احنا اتكلمنا عن الانقسام بتاع 451 انما احنا دلوقتي بنشرح ازاي وصلنا لده احنا لسه ما جيناش 451 دلوقتي احنا في 449 الامبراطور بتاع الدولة الرومانية الشرقية القسطنطينية هو الامبراطور سيودوسيوس او الملك سيودوسيوس الصغير او سيودوسيوس الثاني وده كان راجل تقي جدا والكنيسة خلعت عليه اسم او لقب الملك الارثوذكسي هو ينفرد بهذا اللقب وجه سيودوسيوس الصغير هذا الدعوة لانعقاد مجمع ثاني في أفسس من بين الذين دعاهم البابا الإسكندري ديسقورس ديسقورس هو البطرك 24 25 طلب إليه الحضور ومعه عشر مطرنة وعشر أساقفة وأسند إليه رئاسة المجمع قال له أنت تبقى رئيس المجمع وفعلا عقدت الجلسة الأولى في أفسس ومدينة أفسس هي من كبرى مدن آسيا الصغرى حضروا مندوبين على الكنائس أما أسقف روما فلم يحضر وأرسل نيابة عنه أسقفا وقسا وشمالا استدعوا أوطاسي حضر قدام المجمع وأعلن العقيدة بتاعته شفويا وكتابة هنا في غلطة مش غلطة غلطة حصلت من أطاس نفسه إن هو ما كانش صريح الإيمان اللي قدمه كان غير اللي جوه وهم ليهم الكلام اللي قاله بقه والكلام اللي كتبه بخط إيده إزاء هذا الإيمان السليم الذي أعلن عنه أطاخي ولو بطريقة خداع أن هم ما كانوش يعرفوا لم يسع المجمع إلا أن يرفع الحرم عنه ويعيد إلى رئاسة ديره مرة ثانية وسجل المجمع الآتي قالوا كده للمرة الثانية نحدد نجدد القول بطبيعة واحدة بعد الاتحاد للكلمة المتجسد بغير اختلاط أو امتزاج أو استحالة أو تغيير هنا حصل في حاجة فليبيانوس البطرك بتاع القسطنطينية سبق أنه حرم قصاصه وأعلن أنه متمسك بقوله وعقيدته التي أعلنها قبلا في المجمع اللي حاكم أطاقي أن المسيح في طبيعته وكانت نتيجة كده أن المجمع قرر حرم فليبيانوس ومعه ستة أساقفة مسائل بدأت تتعقد صحيح أن المجمع بتاع أفسس الثاني ده احنا اللي رأسناه يعني الكنيسة القبطية ومع ذلك احنا ما بنعدوش في المجامع الماسونية لأن العالم المسيحي بعد كده ما اعترفش بيه. ولذلك احنا من جهة المجامع الماسونية بنعترف بالثلاثة مجامع الأولى كنيسيا قسطنطينية وأفسس. قرار مجمع أفسس الثاني برئاسة ديسقورس أحدثت ردود فعل وتكتلات من الكنائس المختلفة والأساقفة وعلى الأخص لاون اسقف روما وللحقيقة نقول أن الثورة والغليان ضد قرارات مجمع أفسس الثاني لم تكن من أجل الحق ذاته بل كانت نتيجة عوامل مختلفة تجمعت لعل بعضها عوامل نفسية للمكانة التي تبوأتها أو تبوأها رؤساء أو أساقفة الكنيسة القبطية اللي بنسميها كنيسة الإسكندرية. لاون أسقف روما احتضن فليبيانوس اللي ده في المجمع حرم احتضنه واحتضن الهرطقة بتاعته ومن هنا أصبح الموضوع أصبحت القضية قضية إيمانية وليست قضية شخصية الأسقف بتاع روما احتضن فليبيانوس بتاع القسطنطينية واحتضن العقيدة بتاعته فما كان من دايسقورس وده يورينا قوة الآباء بتوعنا أنه عقد مجمعا مكانيا أو محليا في الإسكندرية من أساقفته انتهى إلى إصدار قرار بحرم لاون بتاع روما في موضوع الإيمان مفيش كبير لأن هذا الإيمان أمر يختص بالله وحده ولا توجد مجاملة في الإيمان ولا يوجد لقاء في منتصف الطريق أنا أتنازل عن حاجة وأنت تتنازل عن حاجة إذا الحكاية دي صحت في أمور أخرى إنما لا تصح على الإطلاق في قضايا الإيمان في سنة 450 المجمع اللي فات برياض ده 449 سنة 450 بعدها بسنة توفي تؤدوس الصغير وبوفاته خسرت الكنيسة الأرثوذكسية وخسر الباب ديسقورس عضدا ونصيرا قويا في موضوع الإيمان وما كانش عنده نكد عندوش أولاد كان في أخته اسمها بولشاريا كانت نظرة الرهبنة ونظرة البتولية لكن حسب القانون ما كانش يجوز لوحدة انها تعتلي العرش ولذلك فقد تزوجت بولشاريا باحد قادة الجيش اسمه ماركيان وطبعا ثابت النذر بتاعها وانتهى الامر ان صار ماركيان هو امبراطور للدولة الرومانية اما من جهة بولشاريا وهي الوريثة الشرعية للعرش كانت تتعاطف مع فليبيانوس البطرك بتاع القسطنطينية ده البطرك بتاعها الذي حرمه ديسبورس في مجمعه وكانت من ناحية أخرى تنظر بعين الخوف إلى بابا الإسكندرية اللي كانوا بيسموه في الوقت ده فرعون مصر وكانت ترى في اتساع نفوذه خطرا يهدد بانفصال مصر عن امبراطوريتها لو سنحت الفرصة يعمل ايه ده ماركيان اللي جوزها اللي بقى دلوقتي الملك او الامبراطور دعا الى عقد مجمع في القصر بتاعه دعا إليه كثير من الأساقفة معظمهم من الناصاطرة اللي بيؤمنوا بمبادئ نصرور اللي حرم وبعث إلى البابا دايسقورس والبابا دايسقورس أما راح أخذ معاه شخصية مباركة هو الأنبا مقاريوس الأسقف اللي بيسموه أسقف إبكو أسقف تيكو في الصعيد وبعدين وهم داخلين القصر الامبراطوري البابا ماشي وده ماشي وراه فجاء العسكري منع الانبا مقري فالتفت البابا ولقى ده ما العسكري منعه قال له بتمنعه ليه؟ قال له عشان الملابس بتاعته مش نظيفه الملابس بتاعته مش نظيفه قال له صدقني ده الملابس بتاعته انضف من قلب الملك بتاعه والقديس مقاريوس اسقف اتكو ده او تيكو هو احد الثلاث مقارات القديسين اللي احنا بنذكرهم في مجمع التسبحة وفي مجمع العباد الالهي والثلاث مقارات القديسين وكل اولادهم لبات الصليب راح هناك البابا ديسقورس في المجمع اللي عامله ماركيان في القصر بتاعه ولقى أسقف كثيرين فسأل ايه الحكاية ايه العدد الكبير ده قالوا له الامبراطور عاوز توضيح الايمان قال لهم ان الايمان لهو في غاية الكمال ولا يعوز شيء من الايضاح وهو مقرر ومثبت من الاباء امثال اثناسيوس وكيرلس وغيرهم في الوقت ده كان لاون اسقف روما كان عمل آه، آه، رسالة بيوضح فيها الإيمان وينص على أن المسيح طبيعتين بعد الاتحاد وده اللي بيسموه توموس لاو كلمة توموس باللاتيني يعني رسالة كتاب مش كتاب يعني رسالة جواب حاجة زي كده أحد الأساقفة المجتمعين في الأصل حاول يقنع البابا دستور إن هو يعني يمضي بالموافقة على التوموس التعلاون ده اللي فيه آه، الإيمان بعقيدة بعقيدة الطبيعتين في المسيح بعد الاتحاد فكان رد بابا ديسقورس ان اعتقاد البيعة ينبغي الا يزاد او ينقص منه فالمسيح واحد بالطبع والجوهر والعقل والمشيئة كما كرز الاباء واخذ يشرح لهم العقيدة واعاد على مسمعهم التشبيه اللي قاله كيرلس الكبير البابا السابق ان اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص المسيح زي اتحاد النار بالحديد في الحديد المحمد احنا اما بنطرف الحديد المحمد الصرف بيقع على الحديد ولا يقع على النار كذلك الذي الالام وقعت على الناسوت الصلب ولم تقع على اللاهوت اللاهوت لا يتألم لكن كان في اتحاد كامل لأننا نؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين أغلب الأسقفة اقتنعوا بالكلام لكن الموضوع ما كانش موضوع إقناع كانت هناك أسباب خفية تحرك هؤلاء جميعا للحد من نفوذ ديسقورس رفع الملك الجلسة واستقر رأيه مع الأساقفة النصاصرة على عقد مجمع عام في مدينة خلقدونيا في آسيا الصغرى. ابتدوا يتكتفوا ويحضروا ويخططوا للمجمع ده وعبأوا المجمع بأكبر عدد ممكن من الناس اللي بيقولوا رأيهم الناس اللي ليهم المعتقد النسطوري وانعقد المجمع وحضر الامبراطور وحضرت الامبراطوره وحضر عدد كبير من الحاشيه الامبراطوريه وكثير من الضباط والجنود بملابسهم الرسميه وحضر القضاه اللي كانوا بيشرفوا على انعقاد الجلسات وادارتها وبعد ان انتهى الامبراطور من القاء خطابه التقليدي لافتتاح المجمع نهض احد مندوبي لاون المرة دي هو ما جاش بنفسه انما ارسل اثنين من الاساقفة وقف كمندوبين عنه قام واحد منهم واعترض على ان البابا ديسقورس قاعد في مقدمة الصفوف بابا ديسقورس ده البطرك بتاعنا وقال ان احنا ده جاي عشان يحاكم ده متهم لكن القضاة أثبتوا خطأ هذا الكلام بدأت المناقشات وظهرت النية المبيتة ضد ديسقورس وكل شوية واحد يقوم يقول إن هو حكم علي ظلما وادعى البعض الآخر إن هم وافقوا على القرارات بتاع مجمع أفسس الثاني برئاسة ديسقورس بالقوة بقوة السلاح وادعى فريق ثالث بأن ديسقورس لم يقرأ رسالة لاون أسقف روما وده كان حق يعني قصدي من من الحق أنه يقرأ وحصل هرج ومرج وبعدين ديسقورس قال لهم اسمعوا إذا كان أوطاخي ما هم دلوقتي بيتهمونا إن إحنا أوطاخيين لأن البابا ديسقورس حل حل أو أعطى الحل لأوطاخي إنما أوطاخي قدم آه، إيمان مزور يعني ما قالش على نفسه إيمان شفوي وإيمان كتابي إنما يخالف ما كان في سريرته قال لهم إذا كان أطاخي قد جحد العقيدة الصحيحة التي تضمنتها رسالته ونادى بتعليم الغريب هو ما يستحقش العقاب بس ده هو جدير بالحرق بالنار انتوا عاوزين ايه اهو قدامكم اعملوا عاوزين تعملوا ايه كلمات البابا ده يذكره القوية خلت بعض الناس يفوقوا لنفسهم فنهض جماعة من الأساقفة واعترفوا بخطئهم وقالوا أخطأنا ونطلب الغفران لأنهم ادعوا كذبا على البابا دايسكورس وكرروا هذه العبارة ولما أدركوا خصوم دايسكورس أن الأمر هيفلت من عندهم قالوا نرفع الجلسة ونعود للانعقاد بعد خمس أيام وراحوا الحته اللي نازل فيها ديسقورس البيت اللي نازل فيه وقفوا عليه جنود مسلحين يمنعوه من الخروج وراحوا فيما بينهم وبرضه بالنسبه للاسقفه التانيين بتوع ديسقورس وراحوا عقدوا المجمع بعد ثلاث ايام مش خمس ايام زي ما قالوا في غفله ولم يحضر هذا المجمع مندوب عن الملك او القضاء اللي مفروض ان هم يديروا هذه الجلسات لا ده السورس حضر ولا الاسقف بتوعه حضروا وفي هذه الجلسة أصدروا حكمهم بإسقاط درجة الإسقوطية عند يسقوط وعزلوا من خدمة الكهنوت وبعدين بعثوا له القرارات دي اتهموه انه ما جاش وهم موقفين على الساكر عشان ما يخرجش فهو بعد ما ارى هذه ال- ال- القرارات اراها على الاسقف بتوعه وكتب ه- على هوامش هذه الرساله حرم حرم على كل من يتجرأ ويغير الإمام كتب بما يفيد فساده وكتب حرما على كل من يتجاسر على تغيير العقيدة الأرثوذكسية أو يتلاعب بقوانين المجامع المسكونية. بيبعتوا له عشان يمضي راح حرمهم. فطار لب الملك مركيان وعول على قتل دايسكور لكنه خشي نتيجة هذا الأمر فاكتفى بنفيه في جزيرة اسمها بنجرة في شمال آه، اسيا الصغرى جنوب البحر الاسود وبقى البابا ديسقورس في منفاه نحو خمس سنين صرفها في هداية الضالين وشفاء المرضى وتنيح سنة 457 هكذا انقسم العالم المسيحي في مجمع خلق دنيا إلى قسمين كنائس شرقية وكنائس غربية ولا شك أن العالم المسيحي حتى الآن يجني ثمار البذار التي وضعها لاون أسقف روما ونماها خلفاؤه احنا لازم نقول كلمة عن الأسطورة قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى احنا في كنيستنا بندعو ديسقورس بطل الارثوذكسية العظيم فلقد كان شيخا مهيبا جمع بين الروحانية والعمق اللاهوتي والشجاعة المسيحية وروح البذل حتى بالنفس من اجل الايمان القوي حدث في الاجتماع او المجمع اللي عقده الملك مركيان في القصر الامبراطوري ان احد الاسقفه الحاضرين قال له امضي بقى امضي ما تخالفش عشان يخليك في المنصب بتاعك الملك يخليك لكي تبقى في منصبك فما كان من ديسقورس الا ان قال له ان الامبراطور لا يلزم البحث في هذه الامور الدقيقه بل ينبغي ان يشتغل بامور مملكته وتدبيرها ويدع الكهنه يبحثون عن الايمان المستقيم فانهم يعرفون الكتب وخير له أن لا يميل مع الهوى ولا يتبع غير الحق ده كان كلام عجيب في غاية الجرأة يتقال في العصر بتاع الإمبراطور وبعدين الإمبراطورة بوليشاريا قالت له يا ديوسفورس لقد كان في زمان والدتي أمها كانت معاصرة ليوحنا بهذه الفم وكان اسمها أفدوكسيا واشتبكت أيضا مع يوحنا ذهبي الفم ووعظ يوحنا ذهبي الفم عظة في الكاتدرائية بتاعته وقال هيرودية تطلب رأس يوحنا على طبق ويعني سماها هيرودية وبعد كده نفس نفس يوحنا ذهبي الفم فبتقول له يا ديسقورس لقد كان في زمان والدتي انسان قوي الرأي مثلك تقصد يوحنا ذهبي الفم وأنت تعلم أنه لم تنله راحة من جراء مخالفتك وأنا أرى أن حالك سيكون مثلي يعني أنك أنت هتحصله فأجاب ديسقورس بكل شجاعة وأنت تعرفين ما جرى لأمك نتيجة اضطهادها لهذا الصديق وكيف ابتلاها الله بالمرض الشديد الذي لم تجد له لم تجد له دواء ولا علاجا حتى مضت إلى قبره وبكت عليه واستغفرت الرب فعوفيه وها أنا ذا بين يديك فافعلي ما تريدين وستربحين ما ربحته أمك هي سمعت الكلمتين دول وبآخر ما عزمها وطفعته بالألم صفعة شديدة وكان هو شيخا هرما هذه الصفعة اقتلعت ضرسين من أدراك أما هو فكان ال- ال- الكل اللي عمله بقى يقول من أجلك نمات كل النهار ولما رأوا الجند إن الملكة بتضرب ابتدوا يضربوا فيه وإمعانا في الاستهزاء به أخذوا ينسفوا لحيته أما هو فجمع الطرفين وجمع شعر لحيته الذي سقط على الأرض وأرسلها إلى شعبه في الإسكندرية ومعها رسالة يقول فيها هذه ثمرة جهادي لأجل الإيمان اعلموا أنه قد نالتني آلام كثيرة في سبيل المحافظة على إيمان آبائي القديسين أما أنتم الذين بنيتم إيمانكم على صخرة الإيمان القويم فلا تخافوا السيول الهرطقية ولا الزوابع الكفرية خلصنا من 451 المجمع بتاع خلق دنيا اللي فيه انقسم العالم المسيحي احنا بنتكلم عن الكنيسه القبطيه العرب فتحوا مصر في سنة 640 641 الفترة من 451 ل 641 190 سنة عاوزين ناخد فكرة عن ال 190 سنة اللي بين هذا الانقسام الكبير وبين دخول العرب لمصر لأن السبب الأول والأكبر في تسهيل مهمة الغزو العربي لمصر كان هو هذا الانقسام الديني كما سوف نرى منذ ذلك الوقت والناس اللي بقوا يؤمنوا بم- ب- بعقيدة ان المسيح فيه طبيعتين العقيدة دي هي عقيدة الكاثوليك انما انا عاوز اقول لكم حاليا انتهى هذا الامر الموضوع الخاص بله- ب- بطبيعة المسيح اللي بيسموه ال Christology موضوع انتهى و هم قالوا احنا كنا بنقصد ان احنا نقول كذا لاننا خايفين من كذا واحنا قلنا احنا كنا بنقصد نقول كذا لاننا خايفين من كذا واصبحت لا توجد هناك اي مشكله فيما يختص بطبيعه المسيح الان سواء بيننا وبين الكاثوليك او بيننا وبين الروم الارثوذكس بعد المجمع بتاع كالكيدونيا كل الذين امنوا بموضوع بمبدا الطبيعتين او بعقيده الطبيعتين سموهم في الكتب الملكانيين يسموهم كده ليه؟ لانهم على مذهب الملك لان الملك كان بيحتضن هذه الارتقاء سموهم ملكانيين خاصة في كتب العرب بالذات سموهم ملكانيين أما إحنا فبيسمونا اليعاقبة وأنا مش عارف التسمية دي جابوها منين إحنا لا علاقة لنا واحد اسمه يعقوب السديس اسمه السديس يعقوب البردعي لا صلة لنا به وفي الكتب الأجنبية يسمونا المونوفيزيين Monophysite الناس اللي يؤمنوا بطبيعة واحدة في المسيح مقابل الثانيين اللي يؤمنوا بطبيعتهم بيسمون دايوفيزايت اللي يؤمنوا بطبيعتهم كل ما يهمنا في هذا الأمر أن الدولة البيزنطية الدولة الرومانية في الشرق بنسميها الدولة البيزنطية حاول ملوكها أو أباطرتها إن هم يخضعوا الرعاية بتاعت المملكة أو الدولة بتاعتهم لهذا المبدأ الديني فكان الخراب والوبال الذي حدث حاولت السلطة الحاكمة في القسطنطينية فرض تعليم مجمع خلق دنيا بالقوة على الكنائس الشرقية. احنا الرأي اللي بنقوله ان المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين. طبيعة واحدة من طبيعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير زي الاعتراف اللي بيقوله الكاهن قبيل التناول مباشرة. كنا احنا الكنيسه بتاعتنا واحنا كنيستنا كانت بتضم آه، شمال افريقيا كله اللي بيسموه الخمس مدن الغربيه والحبشه والكنائس اللي في بلاد الشام من نفس العقيده والكنائس بتاعه الارمن الارثوذكس من نفس العقيده جزء كبير من رعايا الدوله كانوا آه، ضد عقيده الامبراطور او الملك لكن هذه الكنائس الشرقية وفي مقدمتها كنيسة الإسكندرية لم تلن لها قناة وتصدت لهؤلاء الهراقصة مهما كانت مناصبهم وفضلت أن يتجدد عصر الاستشهاد على أن تفرط في الإيمان وهكذا قامت الفتن واختل الأمن في بلاد كثيرة لا سيما في بلاد مصر وفلسطين وسوريا وبلاد ما بين النهرين اللي هي العراق وارمينيا وبلاد فارس اللي ايران الحاليه. نحاول ان احنا ندي فكره عن محاولات الضغوط التي قام بها الاباطره. ماركيان اللي هو زوج بولكاريا ده اصدر في 7 فبراير سنه 452 مرسوما يقضي بعزل الاكليروس واصحاب المناصب في الدوله ان هم ناقشوا موضوع الايمان بصوره عامه وعلنيه. وبالنسبه لغير الموظفين في الدوله ممن يقيمون في يقيمون في القسطنطينيه فكان جزاؤهم النفي الى خارج القسطنطينيه. وتسبب هذا المرسوم عن اضطهاد عنيف ضد الارثوذكسيين استشهد فيه كثيرون خاصة استشهد فيه عدد كبير من الأساقفة والكهنة والرهبان والمؤمنين ممن رفضوا الخضوع لقرارات وتعاليم تلتزم إن ما حدث في مجمع خلقدونيا من هزيمة لكنيسة الإسكندرية على المستوى المسكوني ومحاولة إذلاله